بينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن أعياد المؤمنين في الجنة شفت قد إيه أعياد جميلة قوي لما لما تذهب لزيارة ربك سبحانه وتعالى وتسمع كلام الملك سبحانه وتعالى ويخاطبك ويحاضرك محاضرة مخصوصة لحضرتك وتسمع الملك سبحان الملك سبحانه وتعالى وتسمع الملك سبحانه وتعالى هو يقرأ القرآن على أسماع عباده المؤمنين أعياد كتيرة جدا ويوم المزيد بقى لما تنظر إلى وجه ربك سبحانه وتعالى أعياد عظيمة جدا ربنا ما يحرمناش منها وطول ما احنا في الدنيا في طاعة احنا في عيد إنما العيد لمن أطاع الله كل لحظة تمر علينا واحنا بنطيع ربنا احنا في عيد بفضل الله ذكرنا بعد أعياد المؤمنين الموقف الجميل اللي هيدور بين المؤمنين وبين المجرمين اللي كانوا بيسخروا منهم في الدنيا وازاي ان المؤمنين يوم القيامه بفضل الله هيسخروا من المجرمين كما كانوا يسخرون منهم في الحياه الدنيا لكن عايز اقول حاجه ان كل اللي بنقوله دوت واحنا عمالين بنتكلم عن اشجار الجنه وانهار الجنه ومتعه الحور العين في الجنه وثمار الجنه وطيور الجنه كل دوت محتاج شغل محتاج عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعه سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله ما قالوش عفارم عليك ما شاء الله عليك عندك علو همة وعندك ما شاء الله حسن مقصد زي الفل لا ما قالوش كده لأن لازم في أخذ بالأسباب ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى لما وضح وضح أن الإنسان المؤمن يوم القيامة سيدخل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي باقي السببية آه مش باقي العوض يعني مش أعمالي تساوي الجنة يبقى الجنة عوض عن أعمالي لا هي باقي السببية إن أنا دخلت الجنة بسبب إن أنا عملت أعمال ترضي ربنا فدخلني بها الجنة بس في النهاية أنا ما دخلتهاش غير برحمته ليه؟ لان هو اصلا مين اللي وفقني ان انا اعبده هو الله ولما عصيت مين اللي وفقني ان انا اتوب هو الله ثم تاب عليهم ليتوبوا فلما تبت مين اللي قبل توبتي هو الله يبقى في النهايه الفضل كله لله يبقى لن ندخل الجنه الا برحمه الله بس لابد من اخذ بالاسباب هي السيده مريم لما لما ربنا سبحانه وتعالى امرها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا طب دي واحده لسه والده وتعبانه ونفساء وضعيفه جدا جدا وربنا قادر يخلي الرزق تحت رجليها في لحظه طب ليه بيقول لها هزي النخله طب وهي امراه نفساء تقدر تهز نخله طب ده لو اجتمعنا كلنا واحنا 50 60 رجل عشان نهز نخله ما نعرفش امال ايه هزي كان المولى عز وجل بيقول لها خدي بالاسباب والنخله دي احنا هنخليها لينه في ايديكي بس خدي بالاسباب برضه طب ما النبي في يوم الهجرة كان ممكن يخرج ويمشي قدام المشركين وربنا يعمي أبصارهم لكن برضه ربنا بيقول خد بالأسباب اختبئ وروح واخرج واختبئ في الغار ثلاثة أيام واطلع في طريق مخالف للطريق اللي عارفينه المشركين أخذ بالأسباب والأسباب في يقين العبد وفي قلب العبد يعلم العبد أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى اللي قادر أن يخلي الأسباب تعمل وقادر أن يعطل الأسباب فلا تعمل لكن إحنا في النهاية مأمورين ان احنا ناخد بالاسباب حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير بيعمل ايه اديكم شايفين طير حوالينا اهو شوف قد ايه الطير بيعمل ايه بيقعد في العش بتاعه بيقول يا رب ارزقني انا بسبح وبحمدك وبسجد لك ابدا تغدو خماصا تخرج وهي بطنها فاضية وتروح بطانا وترجع وهي بطنها مليانة وفي بقها كمان أكل لولادها لكن في النهاية بتعمل إيه؟ لازم تخرج وترجع ليه؟ أخذ بالأسباب لازم ناخد بالأسباب عشان ربنا يكرمنا فإذا الجنة تحتاج إلى عمل الناس في الدنيا بكل أسف كتير منهم بيحسدوا بعض على أمر الدنيا لكن قل أن تجد من يحسد أو يغبط لأن الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة اللي عند أخيك أما الغبطة هي نوع من التحسد لكن محمود إن أنت تتمنى إن ربنا يرزقك مثل ما رزق أخاك دون أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك شوف القلوب الحلوة الغبطة الحلوة الجميلة اللي هو واحد بيحفظ القرآن ختم القرآن أقول يا رب احفظه يا رب بالقرآن واحفظني أنا كمان ويسر لي إن أحفظ القرآن زيه عرفت إن فلان بيصلي قيام الليل أقول يا رب دمها عليه نعمة يا رب وارزقني النعمة دي أنا كمان عشان أصلي قيام الليل اللي هو الغبطة المحمودة النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان الانسان لما يعوز يحسد الحسد المحمود وانا لما اتكلم هنا عن الحسد اعرف ان انا قصدي الحسد المحمود قال ان الحسد مش موجود الا في حاجتين بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين والحديث رواه البخاري قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فقال جار له يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان حتى أفعل مثل ما يفعل والرجل الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق فكان جار له يقول يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل مثل ما يفعل في رواية الترمذي قال فهما في الأجر سواء خدت بالك انما الناس النهارده ممكن يكونوا بيتحاسدوا عشان المال والوظيفه والجاه والمنصب وعلو البنيان الى غير ذلك ويضيق صدره لما يلاقي حد احسن منه انما في امر الدين ممكن ما يزعلش لو لقى واحد بيصلي قيام ليل اكتر منه او لو لقى واحد حافظ قران او عنده علم اكتر منه بالعكس ده هو ده الحسد المحمود لما تلاقي حد بيصلي قيام ليل بيتصدق ما شاء الله آه، عنده علم جميل بيوصله عنده احسده حسد محمود قول يا رب ديمها عليه نعمه واحفظه ويسر لي ان انا كمان ابقى زيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات سباق احنا في سباق فعلا بس سباق لطاعه ربنا مش من اجل علو البنيان في هذه الدنيا انا عايزك تتعود وعايزك تتعودي ان احنا نغرس خير على قد ما نقدر قلت دايما يا جماعه قبل كده ان المؤمن ملوش غير هوايه واحده هوايته ان هو يجمع حسنات انت عارف في الدنيا تسال واحد هوايتك ايه يقول لك جمع الطوابع والتاني جمع العمله والتالت يقول لك هوايتي ما اعرفش إيه، اعمل كذا كل واحد ليه هوايه واخد بالك انت هوايتك الوحيده جمع الحسنات اينما وجدت الحسنات فانت موجود واخد بالك آه، الحسنات منين النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه طب نتبسم عشان ناخد صدقات كل الناس اللي شايفينها طب آه، آه، يعني اعمل ايه تاني اي حاجه اي خير تعمله هتجني الثمره بتاعته في الاخره يبقى اوعى تضيع عمرك طول ما انت ماشي سلم على الناس القي السلام على من تع... على من تعرف ومن لا تعرف لما تسلم وتقول السلام عليكم اد 10 حسنات السلام عليكم ورحمه الله اد 20 حسنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30 حسنه يبقى انت تكمل السلام عشان انت طمعان في الحسنات وهكذا لما تعرف ان اللي يقول بس وهو داخل السوق كده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لما تعلم ان النبي بيقول لك ان اللي يقول كده له ألف ألف حسنه وتمحى عنه ألف ألف خطيئه ويرفع في الجنه ألف ألف درجه ويبنى له بيت في الجنه تلاقي نفسك كل شويه ده كان بعض السلف كان لما سمع الحديث دوت كان يدخل السوق بلا حاجه يعني هو مش محتاج اي حاجه يدخل السوق عشان يقول الدعاء ده ويمشي تخيل حضرتك وهكذا انت على طول لسانك بيشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى لان هوايتك جمع الحسنات تسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه ايه المشكله ايه اللي معطلني حضرتك قاعد قدامي وانت قاعده قدامي ما تقولوا سبحان الله العظيم وبحمده يقينا الان اتغرست لكل واحد فينا نخله في الجنه خسرنا ايه عمرك استثمره طول ما انت ماشي طول ما انت قاعد في اي مكان وانت سايق عربيتك وانت شغال على المكنه بتاعتك وانت قاعد في المحل بتاعك ايه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى انا اذكر ان كان لي اخ حبيبي صديق كنت لما عاوز اتكلم معاه في اي موضوع والله يا جماعه كنت الاقي لسانه لا يفطر عن ذكر الله فلما انا اخلص كلامي وهو هيبتدي يتكلم يتكلم عادي اجي انا اتكلم هو يقعد يذكر ربنا ففي يوم من الايام قال لي انا الحمد لله ربنا اكرمني بحاجه اقولها من باب قول المولى عز وجل واما بنعمه ربك فحدث قال لي قبل ما انام افضل اذكر ربنا لحد ما انام فلما انام على فكره دي احسن طريقه تنيمك اللي اللي عنده ارق وما بيعرفش ينام وبيقول لك طول الليل سهران مش عارف انام وبجيب منومات ومش عارف انام اقول لك احلى طريقه تنيمك اذكر ربنا الشيطان مش هيسيبك هينيمك هو بنفسه هو يخلص لك الموضوع سبحان الله قال فاقعد اذكر ربنا لحد قبل الفجر بساعه بقوم بيقول لي اول ما اقوم الاقي لساني لوحده شغال بذكر الله هذا الاخ انا لا انسى ابدا يوم ما دخل يعمل عمليه جراحيه خطيره في القلب ودخل قعد في العمليه خمس ساعات ورحت المستشفى عشان اوصي عليه الاطباء هناك وكده فالدكتور اللي عمل له العمليه لما خرج سلمت عليه ازيك يا دكتور عامل ايه ازي حضرتك اخبار فلان اخونا ايه يعني قال لي وحضرتك تعرفه قلت له طبعا ده صديقي قال لي انا ما رايت اعجب من هذا الانسان من ساعه ما خد البنج لحد الان خمس ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله تعالوا نكمل فعل الخير والاخذ بالاسباب ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه قبل الفاصل بقول لك لازم ناخد بالاسباب واي فرصه تقدر تغرس فيها الخير اغرسه حضرتك لو تفتكر اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما شوف لما كانت في يوم الهجره وهي حامل في الشهر السابع يا جماعه وممكن تقول انا معذوره انا اي جهد عليا ممكن الحمل ينزل سبحان الله ورغم ذلك كانت تشق نطاقها نصفين وتحمل الطعام لابيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي وتطلع شوف قد ايه مسافه طويله جدا في الجبل لحد ما توصل الاكل للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام يبشرها بالخير يقول لها في, في نفس اللحظه ابدلك الله بنطاقيك نطاقين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى سيدنا حكيم بن حزام سيدنا حكيم بن حزام انتوا عارفين دار الندوة او دار الندوة دار الندوة دي اللي كان اهل قريش الكفار الزعماء كانوا دايما يدبروا فيها المؤامرات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام والمسلمين في يوم من الايام دار الندوه ديت وصلت الى ان اشتراها حكيم بن حزام حكيم بن حزام اسلم بعد 21 سنه من البعثه في يوم فتح مكه فلما اسلم قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت اتحنث في الجاهليه يعني كان في خير كتير بعمله في الجاهليه هل ده ما اتحسبش قال اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم حب حكيم بن حزام ان هو يغلق الباب او يغلق الستار او يسدر الستار أسود لدار الندوة فراح بيعها بمئة ألف دينار لواحد من الأثرياء في مكة راجل برضه يعني إيه مسلم لكن باعها علشان خلاص بقى ديت ما تروحش لقريش وايه ويدبروا فيها مؤامرات تانية ضد المسلمين فيعني احد الصحابه له ابن الزبير قال له يعني يا حكيم بعت مكرمه قريش دي دار الندوه دي حاجه يعني لها مكانه وقدر كده عامله مثلا زي مجلس الشعب مش عارف ايه يعني حاجه كده يعني لعظماء الناس اللي كانوا عايشين في قريش قال أبعت مكرمة قريش يا حكيم قال يا أخي العزيز أو يا أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا تقوى الله سبحانه وتعالى أشهدك أني قد بعتها بمئة ألف وقد قسمتها على الفقراء لأشتري بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى أخذ بالأسباب جميل قوي سيدنا عثمان بن عفان لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانت مشكلتهم في المدينه ان مفيش اي ميه يشربوها الا بئر كانت يملكها رجل يهودي، الرجل اليهودي ده كان بيبيع لهم الميه غاليه جدا، ففي يوم من الايام سيدنا عثمان بن عفان اشترى منه نصف البئر، يعني ايه نصف البئر؟ يعني انت انت تشرب يوم واحنا نشرب يوم، يعني انت تبيع ميتها يوم لليهود اللي انت عايز تبيع لهم وانا اخد الميه يوم للمسلمين. فالمسلمين بعد كده اكتشفوا ان الميه مش مكفياهم بياخدوا ميه للنهارده وتكفيهم لبكره فما كانتش بتكفي فراح عثمان بن عفان ودفع مبلغ كبير جدا جدا واشترى بقيه بئر روما وجعلها للمسلمين واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشره بمثلها واجمل منها واجمل منها مليار مره في جنه الرحمن سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان اي خصله خير قدامك اعملها زي ما بيقولوا زمان ومشايخنا وعلمائنا علمونا ان كل مسلم على وجه الارض يا جماعه ربنا اعطاه مفتاح من مفاتيح الجنه يقدر يخش بيها الجنه بعد الفرائض وبعد التوحيد وبعد الفرائض اللي احنا بنؤديها في كل واحد ربنا اداله موهبه معينه او قدره على حاجه معينه فلان ما شاء الله عنده قدره عاليه جدا على قيام الليل دي نوافل واحد تاني عنده قدره على صيام النوافل واحد تالت عنده قدره على الانفاق واحد رابع عنده قدره على الذكر والتسبيح وكل واحد عنده ربنا مديله حاجه معينه يستطيع ان هو يكون بارع فيها ويكون متفوق فيها اقعد دور على المفتاح بتاعك سامعين صوت الطيور الجميله حاسين فعلا كاننا قاعدين في الجنه آه، حوالينا ما شاء الله بلابل و- وعصافير و- و- وحاجات جميله قوي طايره حتى في الهواء كده لو الكاميرا جايباها فعلا حاسين بمكان بيذكرنا بالجنه ربنا يجمعنا واياكم في الجنه فشوف آه، النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ان رجل رجل من من الناس ممن كان قبلنا من بني اسرائيل اتاه ملك الموت ليقبض روحه والحديث في البخاري ومسلم فقال له هل عملت من خير قط قال لا يعني ما اعلم آه، يعني ممكن يكون في خيارات بعملها لكن انا مش متذكر حاجه بالظبط انت قصدك عليها يعني فقال له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت اعطي الناس من المال يعني ثم انظر المعسر واتجاوز عن الموسر يعني لما يكون واحد واخد مني فلوس واروح عشان ابعت الغلمان بتوعه عشان يتقاضوا الفلوس ديت فيقول له والله العظيم يا اخي انا معلش غصب عني الدنيا لسه مزنقه معايا يقول له خلاص اوعى تاخد منه حاجه ولما حد تاني آه، يعني يقول له ده انا يعني والله ما قادر ادفع خالص يقول له خلاص عفوت عنك فادخله الله الجنه بالانفاق بالانفاق فقط ربنا ادخله الجنه وخد بالك من حاجه وكون ان اقول لك ان حاول تشوف خصله خير او مفتاح تخش بيه الجنه مش لازم تكون مداوم على الخصله دي لان ممكن تكون بتنفق مره وما تقدرش تنفق التانيه انت لو عملت ولو خصله واحده ابتغاء مرضات الله قد قد تكون هذه الخصله سببا في دخولك الجنه مش حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر انه راى رجلا يتقلب في الجنه في غصن الشوك نزعه من طريق المسلمين الناس بتعدي من طريق وفي غصن الشوك متفرع كده وكل اللي يعدي يا اما تتقطع جلابيته يا اما يتعور فلقى الموضوع مؤذي للناس فراح جاب حاجه كده وراح ناشر ال ال ال ال ال الشوك دوت وراح بعده عن طريق المسلمين ده كان سبب في انه يتقلب في نعيم الجنه شوف قد ايه حاجه بسيطه جدا جدا مجرد انه شال غصن الشوك وانت ماشي في الشارع لقيت ازازه مكسوره ايه اللي يمنعك من انك تشيل الازازه ديت ولك بها اجر عظيم جدا قد تكون سبب دخولك الجنه يمكن تكون بتصلي قيام ليل وبتصوم وبتعمل خيرات كتيره جدا وما تكونش دي هي دي سبب دخولك الجنه ويكون سبب دخولك الجنه تخيل ايه وانت نازل من بيتك ورايح شغلك لقيت طفل يتيم صغير قاعد على جنب بيبكي رحت مطبطب عليه وماسح على شعره ورحت مديله شوكولاتايه قلت له خد يا ابني ربنا يسعدك يا حبيبي دنيا واخره وكلمتين وطيبت خاطره ومشيت يمكن يكون دي دخل سبب دخولك الجنه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اوعى تحتقر اي معروف اعمل اي خير ربنا يقدرك عليه حتى لو وصل الامر ان انت لو ما معكش اي حاجه اتبسم في وشوش الناس النبي عليه الصلاه والسلام لما ندب المسلمين للصدقه ابو بكر راح بكل ماله عمر راح بنصف ماله عثمان دفع ألف دينار ذهبيا من الناس من ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس دنانير ومنهم من ذهب بعنقود عنب ومنهم من لم يجد شيئا قط وقال اللهم اني اشهدك اني لا امتلك درهما ولا دينارا فاشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني او شتمني او اذاني فقد عفوت عنهم وانت اولى بان تعفو عني. شفت قد ايه؟ اقل القليل ان انت تكف شرك عن الناس. ان انت لو كفيت شرك عن الناس دي صدقه في حد ذاتها لان في ناس ربنا يعافينا ويعافيك بتتفنن في ايذاء الناس ربنا يا رب يصرف عنا اذى المؤذيين انت لو بتنفق وبتعمل خير هتلاقي حجبه الجنه ملائكه اللي موجودين على باب الجنه بيتصار بي يعني شوف بيتسابقوا من اجل ان هم يستقبلوك والحديث يعني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده الله أكبر يعني أنت لو أنفقت زوجين زوجين يعني إيه درهمين دينارين آه عبدين آه يعني آه أعتقتهم لوجه الله آه أي حاجتين زي بعض واخد بالك حجبت الجنة يتسابقوا كل واحد منهم يدعوك إن أنت تدخل, تدخل من الباب اللي هو واقف عليه سبحان الله قد إيه حاجة جميلة قوي ولذلك بقول لكم يا جماعة الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة لما تكرمهم في الدنيا واحنا في شهر رمضان لما تحضروا الشنط الجميله وتدوهم للفقراء لما تحضروا لهم اكل شرب تدخلوا عليهم السعاده باي طريقه يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقير لو كان من اهل الجنه واليتيم لو كان من اهل الجنه اذهب فمن وجدته اطعمك في طعمه او كساك في كسوه او سقاك في شربه فخذ بيديه وادخله الجنه لكن عايز اقول لك حبيبي في الله مهما عملت من اعمال يوم القيامة مهما عشان ما تعجبش بعملك ستحتقر عملك مهما بلغ بجوار ما يعطيه الله عز وجل لك من رحمته قال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله سبحان الله لحقره ذلك اليوم ولو أنه ولود أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى كيما يزداد من الأجر والثواب عشان كده كان لازم ناخد بالأسباب اجتهد كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح يخش بالجنة اقعد دور في نفسك واقعدي دوري في نفسك واجتهد في ان انت تكتر من الفتح من المفتاح دوت ومن الخير دوت عشان ربنا يجعله سبب دخولك الجنة وتقضي أجمل يوم مع النبي في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى